بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في كونوا ربانيين وبرنامج الاستعداد لرمضان وخلاص المدة المتبقية على رمضان ثلاثة أسابيع خلاص رمضان على قرب خلاص الضيف الغالي قرب منا جدا يا جماعة وبالتالي احنا محتاجين دلوقتي نشحن بطارية الإيمان ولابد من إعداد العدة الإيمانية لدخول سباق رمضان احنا على مدى الحلقات الثلاثة الماضية اتكلمنا في مفهوم الربانية وخدنا مفهوم الصلة بالله تبارك وتعالى كان في الحلقة الأولى تضرعوا وبعدين خدنا مفهوم التربية للنفس وازاي أربي نفسي على الطاعة وجينا في حلقة المرة الفائتة المرة السابقة واتكلمنا على مفهوم الإدارة والسياسة في الربانية واتفقنا على ان الحلقة دي تبقى حلقة مفهوم التوازن في الربانية لان العبد الرباني يعطي كل ذي حق حقه مفهوم التوازن ده هو مفهوم الالتزام يا جماعة كتير مننا ما بيفهمش يعني ايه يبقى ملتزم يعني ايه يبقى عنده مفهوم واسع وصحيح للدين وبالتالي المفهوم ده مهم جدا جدا جدا جدا لينا قبيل رمضان علشان اعرف ازاي اعمل التوازن ما بين كل شيء ما بين شغلي وما بين الطاعات اللي انا محتاج اتقرب بيها الى ربنا سبحانه وتعالى ازاي يبقى في نوع من التوازن ما بين القلب ما بين الباطن وما بين الظاهر ازاي احقق المعادلة الثلاثية سواء في معاملة الانسان لنفسه ومعاملة الانسان لربه ومعاملة الناس مع الناس كل دي مفاهيم مهمة جدا لازم نصححها قبل رمضان ولازم ناخد الخطوة لربنا سبحانه وتعالى انا عايز الكل دلوقتي تستنفر كل واحد مننا يستنفر همته لازم دلوقتي ما بقاش فيه وقت للتثاؤب ولا للنعاس كان صلى الله عليه وسلم يكره التثاؤب ويستعيذ ويأمرنا أن نستعيذ بالله عز وجل من التثاؤب ولم يروى عنه قط أنه تثاءب صلى الله عليه وسلم لما كان فيه من جد واجتهاد وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم عشان كده عايزين زي ما قلنا ان احنا نبتدي بقى نشحن البطارية ودايما عندنا توازن ما بين الامور كلها الانسان مننا يا جماعة اه تعريفه ايه عندنا قلب وعقل روح وجسد كل واحد مننا بيتكون من الحاجات دي ولازم نعمل التوازن ما بين الامور دي كلها عشان ما نجيش على جانب ونترك جانب فما نحققش معنى الالتزام الملتزم هو المتزن الملتزم مش الصائم القائم بس الملتزم مش طالب العلم بس الملتزم مش المتفرغ للدعوة بس الملتزم لازم يبقى عنده التوازن ما بين الامور كلها عايزين يبقى عندنا التوازن ما بين العلم ما بين العمل ما بين الدعوة الى الله عز وجل قال الله جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا اتعلموا وصدقوا وايقنوا وحققوا معنى الايمان الحق والايمان ما بيتحققش الا بعلم فلازم يبقى في علم وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق دعوا الى الله عز وجل وحققوا منظومة الحقوق لانه في حقوق كتير قوي لازم نراعيها ديننا بيقول لنا كده وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يبقى عندنا توازن ما بين العلم والعمل والدعوة في كتير من الناس بيجي عليه زمان رمضان وما بيبقاش عارف يعمل التوازن ده ما بيبقاش فاهم ايه المطلوب منه مش عارف يحقق معادلة قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت مش عارف يعمل التوازن ده ازاي حياتي كلها تبقى لله فتلاقيه ياخد باب من ابواب الطاعة ويترك ابواب ويجي بعد ما يخلص رمضان يعود الى ما كان واحنا عايزين رمضان نقلة عايزين رمضان طفرة عايزين رمضان تغيير عايزين رمضان يحدث فينا شيء ملموس السنة دي بالذات ازاي ده يتحقق هو ده اللي انا عايزه خلال هذه الحلقة وانا مسميها سباق الملتزمين سباق الملتزمين ليه علشان خاطر اتفقنا على ان تعريف الملتزم هو ت- الملتزم هو المتزن مش الملتزم هو اللي ظاهره كويس بس لازم ظاهر وباطن عندنا اتزان مش الملتزم الصائم القائم بس لازم يبقى عنده علم ولازم يبقى عنده دور ايجابي وبصمه في الحياه ويفهم الدنيا ويبقى ليه مشاركه قلنا المره اللي فاتت مشاركه سياسيه ومشاركه اجتماعيه لازم يبقى ليه دور فعال في الحياه هو ده الملتزم هو ده اللي محقق المعادله اللي احنا عايزين نوصل لها عارفين القصه المشهوره جدا لما بات سيدنا سلمان عند سيدنا ابي الدرداء وبص لقى سيدنا ابو الدرداء صايم وجاي بطعام عشان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن من ضيفه فجايب له طعام فقال له كل معايا قال له معلش اصل انا صائم قال له لا هتاكل ايه ده بقى بعد شويه دخل على الليل فبص لقى سيدنا ابو الدرداء بيستاذن عشان عايز يقيم الليل قال له لا خش نام لقى زوجته متبذله لقى ام الدرداء يعني متبذله قبل ما ينزل تنزل ايات الحجاب مالك آه، اصله ابو الدرداء لا حاجه له فينا الله في ايه الموضوع ده النهاردة سيدنا أبو الدرداء واخد جانب مهم جدا جانب التعبد لله تبارك وتعالى صوام وقوام وما مش مركز بقى في الدنيا ومش مركز بقى دلوقتي في الشهوات والكلام ده ده حاجة ممتازة جدا لكن سيدنا سلمان إذا به يصحح المفهوم ويقول له لا الصح ان انت تجمع ما بين الامرين الصح ان انت تصوم وتفطر الصح ان انت تقوم وتنام الصح ان انت تأتي زوجتك وتحدث التكامل ما بين الامور دي وتعطي كل ذي حق حقه ويقول له اصلي لبيتك اصل لاهلك عليك حق ولنفسك عليك حق ولجارك عليك حق منظومه الحقوق وبعد كده يصبح سيدنا ابو الدرداء ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الصبح اكيد بيشتكي سلمان الليله دي عمل معايا موضوع صعب قوي جه جات عندي فاذا به يخليني افطر بعد ما كنت صايم ويخليني انام وقت طويل ويجي قبل الفجر بنص ساعه ولا حاجه يقومنا نصلي ويخليني بعد ما كنت بصلي وقت اطول يخليني اعمل كده فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يرجع لسلمان يقول نفس الكلمات التي قالها سلمان لأبي الدرداء وإذا به يصحح لنا المفهوم ويحط لنا القاعدة أعطي كل ذي حق حقه هي كده لازم يبقى فيه توازن علشان خاطر الغلطة اللي بنعملها قبل رمضان كل شوية يوم ما نشد في جانب ونطرد جانب عايزك متوازن طب وهيحدث التوازن ده ازاي نيتك قلبك رسالتك قضيتك اللي انت عايش من اجلها هي اللي تغير ملامح حياتك كلها هي اللي هتحقق حياتي كلها لله محياي ومماتي لله رب العالمين عايزك كده وعايزك كده عايزين نركز كده عايزين نبقى عارفين اه دلوقتي يومي هيمشي ازاي عشان ابقى متوازن انا لازم اخطط ليومي من دلوقتي ولازم اعيش اليوم الرمضاني من دلوقتي لا لا لا مش اليوم الرمضاني اليوم الرباني لان احنا كونوا ربانيين احنا مش رمضانيين احنا ربانيين وعشان كده سميناه كونوا ربانيين عشان مش استعداد لرمضان بس استعداد للتغيير في الحياة كلها علشان كده عايزك تبقى فاهم المعنى ده كويس يومك هتقضيه ازاي اليوم اللي يبقى فيه توازن ما بين الامور كلها لازم تبقى فاهم لو ابتدينا يومنا من اول الفجر من اول الفجر وانت بتبتدي تاخد العدة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم انه بيخلي وقت الفجر وما بعده لغاية وقت شروق الشمس وقت شحن وقت شحن وبتشحن بايه بالذكر لازم اول يومك تروح قاعد شاحن البطارية الايمانية عايز تشحن ثبات ورسوخ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لازم ذكر طب أم، لسه صاحي من النوم ولسه مش واخد قوي ال- لسه الطريق ومش وا- ومش مركز ولسه غافل اه المطلوب على طول يقظه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين شعار لازم يبقى موجود في حياتك ان انت في الاول تبتدي شحن البطارية الايمانية بالذكر عشان كده الجلسة بتاعت الشروق لو ما كانتش جلسة شروق مش قادر عليها لازم اول يومك دايما يبقى فيه الذكر عشان تشحن علشان تبتدي تركز في باقي الاعمال عشان الذكر قوة ويزيدكم قوة الى قوتكم يبقى هو ده تشحن بذلك يبقى هتعمل بيه ايه اه بشحن البطارية الايمانية بالذكر بجدد معاني الغفلة من قلبي ببتدي يومي بحاجة اسمها عند العلماء المشارطة ايه المشارطة انا مشترط على نفسي اعمل ايه محدد اهدافي كويس قوي في اليوم لازم للمسلم في كل يوم هدف ما ينفعش يعدي عليك يوم وما تعملش فيه خطوة ما ينفعش في زمان السباق ان انت تفوت ثانية بيحكوا ان راجل كان ماشي في الصحراء وبعدين خلاص انقطع بيه الطريق الراجل هيموت فبإذا به يبص يلاقي راحلة فمن كتر ما فرح جدا لقى الراحلة اهي هيلاقي حاجة يعملها جري جري وهو خافي ومش داري فالشوك دخل في رجله فقعد ويطلع الشوك من رجله يطلع الشوك من رجله بص على الراحلة لقاها فاتت هو ده رمضان رمضان ما يعرفش الالتفات قال اهل التربية والسلوك لا يصل ملتفت اللي يقعد يبص يمين ويبص شمال ولسه بيفكر ولسه بيدبر ولسه مش عارف طريقه ولسه مش فاهم يعني ايه رمضان ولسه ما بيخططش للعتق من النيران ولسه ما بيخطط لا يخطط للمغفرة ولا يخطط لشهود ليلة القدر وبلوغ منزلة الصديقين والشهداء وانه يبقى من اعلى الناس منزلة عند الله عز وجل ويبقى من اكرم الناس عند الله عز وجل ليحصل ثمرة التقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ان لسه بيفكر ما ينفعش عشان كده شعارك يا متسابق يا ايها الملتزم يا متزن شعارك انك تبقى دائما ابدا ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم احد ما تبصش يمين ولا- ولا شمال لا يصل ملتفت السباق محتاج ناس مركزه في الهدف عشان كده بنعمل المشارطه مع وقت ما بعد صلاه الفجر نبتدي نقول يومنا هنعمل فيه ايه وبخطط ليومي يومي ده ال 24 ساعه دول هيجي فيهم فترات الفترات دي من دلوقتي انا بعد لها اللي هي العادات والحاجات المباحة انا هنزل شغلي وانا هنام في في ال 24 ساعة وهاكل واشرب في ال 24 ساعة وهتحرك وهعمل بعض الاشياء من جملة العادات في يومي اه الحاجات دي هتعمل لها ايه هتعد لها اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي سيدنا معاذ ادانا معادله معادله في التوازن معادله في الاتزان اسمها ايه عاده زائد نيه تساوي عباده عاده زائد نيه نوم اكل شرب كلام عادات عاده زائد نيه تساوي عبادة إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي وأنا نايم عابد وأنا صاحي عابد وأنا قائم عابد وأنا قاعد بتفكر عابد أنا في كل شأني في كل حياتي بحقق معنى العبودية لله تبارك وتعالى كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة عندي توازن ما بين كل هذه الأمور هنشترط على نفسنا أهداف هنعمل إيه في خلال ال 24 ساعة أبتدي أقول أنا هنزل في الوقت الفلاني آه، الن- الرجاله اللي بتنزل اعمالها بتنزل الساعه كام وهترجع الساعه كام والوقت ده في وقت دايما بيضيع عندك و- وقت المواصلات هتعمل فيه ايه الوقت اللي بيبقى استراحات مثلا بعض الناس اعمالها بيبقى عندها بريك عندها استراحه هتعمل فيه ايه كل حاجه مد- حاطط لها اه انا في وقت المواصلات باخد ساعه قبل ما بوصل الشغل الوقت ده انا عايزه احط فيه ذكر هحط فيه الاذكار اللي هي ال- بالمئات هقول فيه لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره تغير حياتي والله لسه حد النهارده متو- متصل عليا ويقول لي من ساعه ما خدت بهذه النصيحه نصحناه بانه قلنا له ان ورد الملتزمين اللي احنا مسمينهم النهارده المتزنين ورد الملتزمين ورد الناس المتدينين ومش المتدينين الملتحين ولا المتدينين ال- الاخوات المنتقبات ولا المختمرات ولا كذا كل الناس اللي عندهم الغيره لدينهم عندهم الحس ده بالتمسك بدينه والتمسك بشريعته والتمسك بسنة نبيه المحب لله المحب لرسول الله كما قال ملك الدينار هذا الذي يحب النصب لله اللي يحب عرق الخدمة لله فالجماعة دول اللي انا مسميكم يا مسلمين يا ملتزمين يا متزنين الورد ده ده وردك ده لازم كل يوم تعمل بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة عشان تحصل ال 100 حسنة وتمحى عنك ال 100 سيئة وعشان تقرب كأنك قدمت قربان ب 10 رقاب وأعتق تعتق وإحنا بنركز دلوقتي في كل حاجة تسبب لنا العتق من النيران وعشان تبقى حرز من الشيطان وعشان تبقى عملت عمل محدش عمله زيك لأنك جددت التوحيد في قلبك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيخلي لنا الوقت بتاع المواصلات يبقى لده ست البيت وهي في مطبخها وانت قاعده يا اما مشغله اذاعه القران مشغله قران بتسمعيه يا اما مشغله درس يا اما لسانك زي ما كانت المره بتقول له والله اني طهيته لك بالتسبيح ايوه الاكل كده يبقى فيه بركه بالتسبيح وانت قاعده لسانك لا يفطر من ذكر الله استغفار صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره الباقيات الصالحات تقول لها مثلا 100 مره او اكثر تقول لا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يبقى انا حطيت للوقت ده ذكر عشان لا اغفل والذكر ده معين قوي عشان الاقي قلبي والاقي نيتي وانا رايح اشتغل وانا رايح اشتغل الشغل ده عباده طبعا ده سيدنا عمر اللي اسمه سيدنا عمر كان بيسيب نص نص مجالس النبي صلى الله عليه وسلم عشان الشغل كان بيتناوب يتناوب مع ال- صديقه كان بيتناوب معه فيجي يوم يروح هو يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والتاني يروح يرعى وبعدين يتناوبوا آه، يروح سيدنا عمر بعد كده هو المجلس والتاني يبقى هو اللي بيرعى وهكذا يوم ده ويوم ده ليه بقى وسيدنا عمر النبي ما يجيش يقول له يا عمر انت بتسيب الدروس ليه يا عمر انت مش عارف ان انت النهارده الراجل الثاني في دوله الاسلام احنا محتاجينك هنا اكتر ما احنا محتاجينك في الشغل ما حصلش بل ان سيدنا ابو هريره وهو بيتكلم عن الصحابه يقول اصل الانصار كانوا بيروحوا يلهيهم الصف كانوا بينزلوا السوق ويشتغلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك لانها عباده لانهم فاهمين ازاي يتعبدوا الله عز وجل بكل شيء بس عشان تظبط بشره قلبك وعشان الشغل ما يبقاش فتنه وعشان الشغل يبقى عندك عباده لازم تبقى محرر النيه اه اليد العليا خير من اليد السفلى انا بتكسب علشان خاطر ربنا امرني بالتكسب عشان ربنا امرني بان اني امشي في مناكب الارض عشان واكل من رزق الله تبارك وتعالى ربنا امرني بذلك فلذلك انا بقوم بهذا الدور وعشان بعد كده لما يبقى معي المال والقوة النهاردة قوة مادية وقوة جسدية والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أنا بعمل ده كله وأنا مشغل بنية فبالتالي يبقى انا عندي انا هنزل الشغل في الوقت اللي هو مثلا آه، من وقت الضحى وهرجع الشغل م- قبل مثلا زي عاده الناس الموظفين او حاجه قبيل العصر مثلا او على كل واحد على حسب نظام شغله انا حطيت نيات في شغلي علشان تبقى كل ثانيه وانا في الشغل ابقى في طاعه الله ونفس الكلام ست البيت واخده نيتها وهي بتعد العده النهارده علشان تبقى طاعه لزوجها علشان تبقى النهارده راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيتها محتسبه الاجر عند الله عز وجل النيه بتغير الدنيا يا جماعه عشان كده نيه المرء خير من عمله عشان كده انما الاعمال بالنيات علشان كده احرص على ايمانا واحتسابا ان لك ما احتسبت قال النبي صلى الله عليه وسلم لامنا عائشه ان لك ما احتسبت الاحتساب يا جماعه مهم جدا عشان يغير حياتنا عشان يحدث التوازن في حياتنا فنلاقي حياتنا كلها لله تبارك وتعالى اشترطت على نفسي الشغل هعمل فيه كذا وقت المواصلات هعمل فيه كذا وقت النوم بحتسب فيه التقوي على طاعه ربنا سبحانه وتعالى انا بنام في وقت مثلا أو- اول ما ارجع من الشغل بنام لي ساعه عشان اعرف اطلب طولي بالليل عشان انا عايز اصلي ولو ربع ساعه ولو نص ساعه انا باخد القسط من الراحه ده عشان اكمل المشوار في اليوم ازاي اتعبد ربنا بالاشياء الاخرى اللي في حياتي انا باخد القسط من الراحه ده عشان اتقوى بيه على طاعه الله سبحانه وتعالى انا بالليل لما باخد قسط من الراحه انا باخد القسط من الراحه عشان اعرف اقيم الليل قبل الفجر بشيء عشان وقت السحر والمتاخرين بالاسحار او علشان اعرف ادرك صلاه الفجر في وقتها في الجماعه انا بعمل الكلام ده وانا مخطط لحياتي ازاي تبقى لله سبحانه وتعالى هذا مفهوم المشارطه اشترط على نفسه اشياء حدد اهدافه اليوميه هيمشي ازاي في حياته في يومه ده لله تبارك وتعالى بيخطط في حياته انه دايما يقولوا في علم الاداره كده محتاج في الهدف يبقى فيه تميز انا عايز يبقى في الهدف بتاعي يبقى مميز بشيء ايه النهارده الشيء اللي انا عايز ازوده في يومي عشان اتقرب بيه في خلال الثلاث اسابيع دول قبل رمضان ما يهل علينا انا عايز شهر رمضان الذي انزل فيه القران عايز حالي مع القران يتصلح فانا هحط في يومي ده انا هراجع حفظي في القران انا مش حافظ طب ايه رايكم انا مش حافظ حاجه خالص عايز قبل رمضان احفظ جزء عامه او احفظ جزء جديد انا مش حافظه او اراجع ذلك علشان وانا واقف بقى في الصلاه السنه دي الايات دي ايوه الايات دي انا حافظها انا فا- عارفها كويس فارددها كده في قلبي والقا... والامام بيصلي بيها ايوه ابتدي بقى اصلي بيها انا لوحدي انا عايز السنه دي اجمع ما بين الامرين عايز اصلي في بيتي وعايز اصلي كمان تهجد في بيتي واصلي خلف الامام عايز اجمع ما بين اكتر من حاجه هتعود عليها من دلوقتي وبالتالي عايز يبقى ليا حال مع القرآن جديد عايز حال مع القرآن جديد سواء في الحفظ سواء في القراءة عايزين نعمل مسابقة المسابقة احنا عملناها بالفعل وبقالنا اسبوع فيها بفضل الله عز وجل عملناها على الموقع ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت الناس تدخل على الموقع على منهج dot net على منتدى كونوا ربانيين او على جروب كونوا ربانيين الموجود على الفيس ويشوفوا الصراع ويشوفوا مش ع- المسابقة على الخيرات عاملة ايه في الناس بفضل الله عز وجل والله الذي لا اله غيره ابتدينا الكلام من يوم الاثنين اللي فات قلنا يا جماعة عايزين ختمة نتقرب بها الى الله عز وجل خلال اسبوع اقسم بالله اكتر من شخص بفضل الله عز وجل يقول انا ابتديتها من ظهر الثلاث خلصتها فجر ال- فجر الاربعاء وانا قلت للناس كلها عايزين نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ازاي سنة النبي ان انا اكشف عملي ايوه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش في يوم وراح قال للصحابة من اصبح منكم اليوم صائمة حد بقى قال له لا انا خايف الرياء انما ابو بكر الصديق يقول انا من آه، اطعم منكم اليوم مسكينة من شهد منكم اليوم جنازة من عاد منكم اليوم مريضة وكل مرة سيدنا أبو بكر يقول أنا أنا أنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الصحابة ذات مرة إلى الإنفاق في سبيل الله علشان ينفقوا في الغزو مش جه في وقت من الأوقات راجل راح جايب اللي فضلت إيده يعني اللي معاه وحطه ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة غارت فبقى ده يجيب ولو تمرة وده لو يجيب حتة قماش وده يحط كذا لغاية ما بص النبي صلى الله عليه وسلم لقى قدامه تل من الأشياء اللي الناس تصدقت بها فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة أيوة نسن في الإسلام سنة حسنة أنت النهاردة بفضل الله عز وجل مش بحولي ولا بقوتي أنا ما بمسكش الأمر لنفسي ده بفضل الله سبحانه وتعالى من باب أما بنعمة ربك فحدث إنه ربنا من عليا وختمت ختمة كذا فاللي ختم فيما دون اليوم ما حصلش حتى يوم في 10 ساعات ختم واللي قال انا استغفرت اكتر من 30000 واللي قال بفضل الله عز وجل في يومين ختمت واللي قال ده انا كنت بصيت لقيت نفسي قاري 3 4 اجزاء و- ولقيت نفسي ان انا ماشي كده كويس بصيت لقيت الناس بتختم قلت والله ما فيش هقعد عليها وبالفعل انتهيت من الختمه في الزمن انا ما بتكلمش على الصحابه انا ما قلتش سيدنا عثمان اللي قام الليل كله بالقران كله ده انا بتكلم على ناس وسطنا ناس موجودين ناس مش فاضيه ولا حاجه ناس عندها اعمالها بس الناس لما قالت يا همه ناس قالت يلا ناخد الطريق يا اعداد ولو ارادوا الخروج لعدوا له عده ولكن كره الله بعثاهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لما عملوا كده طلعت العزائم وطلعت الهمم واتنفذت في اعمال ولسه قالوا مش هنسكت مش هنقف على كده هننتقل من عمل الى عمل وانا عايز ادب فيك نار الغيره ايوه لازم تغير ايوه لازم تغيري ليه ما تبقيش زي الناس دي بعض الناس قال لما لقيت بعض الناس كتبت او كتب في المنتدى وراح قايل لا لن يسبقني الى الله احد الكلمة دي ولعتني يعني ايه حد بقى يسبق مني يعني ايه ده انا مرضاش في سباق الدنيا بالكلام ده يا ملتزمين يا مؤمنين يا من تريدون ان تعتقوا في شهر رمضان القادم الهمة الهمة لو كان الايمان في الثريا لو كان نجم عالي والايمان فوق خالص لبلغه رجال من فارس وانت لا ليه وانت لا ليه عايزين نلهب الحماس نلهب الحماس علشان يبقى في شيء مختلف في حياتنا وعشان كده انا عايز النهاردة تبقى موعظة اليوم موعظة اليوم قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم مالك مالك مالك لسه ما فقتش ليه ثلاث اسابيع ويطرق الباب رمضان هتلاقي الضيف دخل عليك وانت مش عارف تعد له عده وانت لسه ما عملتش حاجه عشان تستعد له بيها ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الشاهد الا تنفروا لو ما قمتش لو ما استفزتش الكلمات دي لو لم تستفز فيك همتك وتستفز عزيمتك وتطلب من الله عز وجل ان تكون من اهل العزائم وتقول اللهم اني اسألك العزيمة على الرشد لو ما استفزتش هذه الكلمات الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له فيه قال صلى الله عليه وسلم من ادرك رمضان فلم يغفر له فيه فمات دخل النار فابعده الله واسحقه ايه رأيك الا رمضان الا رمضان رمضان رمضان يكوي كل شهواتك وكل آفاتك رمضان من الحرارة وانا عايز حرارة قلب وعايز حرارة تذيب برودة القلب عايز قلبك يتحرك عايز قلبك يفيض يفيض بالإيمان يفيض بمعاني معاني القرب والرضا يا سلام يا سلام على القلب لما يهتف لبيك ربي لما القلب يقول وعجلت إليك ربي لترضى لسه لسه نايم صح النوم رمضان على الأبواب صح النوم رمضان بيخبط على الباب صح النوم اوعى تكون لسه غافل لحسن اللي بيضيع منه رمضان بيضيع منه اعظم فرصة انه يبلغ فيها الدرجة درجة الامتياز درجة الامتياز في اداء مهمة الحياة انك تلقى الله عز وجل بالقلب السليم وانك فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز انا دايما اقول ادي المعنى العتق من النيران تساوي حصول الدرجة بامتياز مش مقبول ولا جيد ولا جيد جدا امتياز ليه عشان من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز طيب هتعمل ايه هتحط لنفسك عمل العمل ده مطلوب انه يبقى اللي هو ياخد الطفرة اللي هو الشيء اللي انت بتخطو بيه كل يوم خطوة وبمنتهى الواقعية وبمنتهى التعامل الواقعي مع النفس طب بعدين هبتدي اشوف في يومي الاشياء اللي هي معيبة عندي واشوف عيوبي واعمل مبدأ التخلية والتحلية هعمل ايه خلاص انت بتتكلم في ثلاث اسابيع ايوه على رأس الاشياء على رأس الاشياء عن اللغو معرضون لا قيل ولا قال ذنون كتبنا للناس الفائدة دي على الموقع برضه ذنون كان بيقول ايه بيقول اللي ما بيشتغلش بذكر الجنة والنار يقع في عيب قيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال نهى عن الكلام نهى على ان الواحد يضيع وقته نهى انه يقع في آفات اللسان وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم عايز تكمل عايز طريق يبقى دغري عايز استقامة عايز تبقى ثبات ومن مرحلة لمرحلة أمسك عليك لسانك هو ده طريق النجاة وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم عايز النهاردة تبتدي الخطوة صح ما تجيبش في سيرة حد اوعى اياك هو افات اللسان اخطر حاجة بتخلي الواحد تايه لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه النبي قال كده صلى الله عليه وسلم ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فعشان كده لو انت بتركز تخلية وتحلية ابتدي بلسانك تعمل ايه من صمت نجا وايه خليها اوقات ذكر الاوقات بتاعت الثرثره الاوقات بتاعت التليفونات الفاضيه الاوقات بتاعت الكلام والسمر ودلوقتي اجازات بقى وعايزين نتفسح ونخرج ونتنطط ونروح ونعمل والواحد بقى خلاص طهق بقى من ايام الامتحانات وكمان الناس اللي في شغلها واخدين اجازات وعايزين نروح مصايف بقى ون- ونعمل شويه بتوع الصيف الخوف انه الوقت يضيع والوقت ده راس راس مالك وغالبا بيضيع في ال- الاشياء دي في اللغو والكلام الفاضي واخطر ما يكون الخوض في اعراض الناس والخوض بالباطل والله العظيم العمل الدعوي والصحه الدعويه واحوال المسلمين اخطر حاجه بتهددهم اللي بتفسد الذات بين بينهم اللي هي فساد ذات البين هي الحالقه قيل وقال والكلام اللي من الظهور والكلام اللي بتاع النمامين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات نمام ويقول إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة النميمة وإفساد ذات البين والغيبة اللي بيتكلم في ع- في أحوال الناس وهو أصلا لا هو منضبط بضوابط الشرع ولا هو عارف إيه الحالات الستة اللي أصلا لا يصح فيها أن يذكر الإنسان أخاه أو تذكر الأخت أختها ب- آه، بالقدح الحالات الست عارفينها والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة مر- منكر في ست حاجات لما واحد بيتظلم من إنسان ظلمه في شيء فده ما يبقاش غيبة لما إنسان يقول على واحد إنه مثلا الأعمى أو كذا زي ما ربنا قال أن جاءه الأعمى بيعرفه بصفة زي ما كان في عالم اسمه الأعمش فده مش غيبة لما واحد بيحذر واوعى بقى تقول لي اصل انا بحذر اصل كل الناس بتحذر بتحذر لله ولا عشان تتشفى من الناس ولا عشان انت مريض القلب اوعى اوعى من لسانك وده التحذير والمجاهر فسقا اللي اصلا مش فارقه معاه اصلا هو بيجاهر بالمعاصي دي فده ليس فيه غيبه واللي بيستفتي زي ما هند بنت عتبه راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ان ابا آه، سفيان رجل شحيح فده كان اصلا آه، مش آه، مش غيبه لانها كانت بتستفتي في شانه تاخد من المال ولا ما تاخدش واللي آه، ضعيف ويطلب من واحد انه يعينه على ازاله منكر عمله واحد من الناس فده برضه مش غيبه دي الحاجات انت منضبط بالضوابط دي ولا احنا بنجيب سيره الناس عماله على بطال من غير رادع خدوا بالكم لسانك لسانك النهارده تخليه وتحليه هعمل ايه هبطل لغو عن اللغو معرضون اسكت من صمت نجا اه يبقى انا هعمل ايه هحفظ هذا اللسان هعمل تخليه وهحط تحليه التحليه تبقى ايه ان انا اشغل هذا اللسان بذكر الرحمن بالله عليك حضرتك النهارده جبت سيره مين وانتي جبت في سيره مين ده احنا يا شيخ عمال على بطال في سيرة دي وسيرة ده ربنا يغفر لنا اللهم لا غيبة طب بالله عليكم وانتوا بتتفرجوا عليا دلوقتي استغفروا وادعوا لمن اغتبتوهم ادعوا لهم يا رب يا رب كل الناس مني في حل واسأل الله عز وجل ان يرد عنا غيبة المغتاب وان ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا من ألسنة قالة السوء وانه ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ما جرت به ألسنتنا في غير طاعته لو وقعنا في عرض حد نستسمح الناس وانا اول واحد اي حد شايفني وانا جبت في سيرته او انا تلفظت بشيء يكرهه سواء عمدا او خطأ يسامحني وانا كمان بسامح اي حد اغتابني علشان تبقى شفاعة عند الله عز وجل وقربة كل الناس مني في حلم حكيت لكم قبل كده في بعض البرامج قصة شيخ من المشايخ جه في رمضان فلما دخل عليه رمضان مرض مرض شديد فما صامش وما قامش وقعد في المستشفى شهر وسبحان الله ليله العيد شفي وقام يصلي بالناس راجل امام وراجل عالم كبير قام يصلي بالناس صلاه العيد فهو في صلاه العيد قال لهم انتوا عارفين طبعا ان انا ما صمتش الشهر ده ولا قمته وعايز اتقرب لربنا بعمل عسى ان ربنا سبحانه وتعالى يهب لي الثواب فقعدت افكر ايه العمل اللي ممكن اتقرب بيه الى ربنا ما وجدتش أعظم من أن أقول لكم في صلاة العيد كل الناس مني في حلم اعفوا يعفى عنك انتوا لسه في أيام ماضية كانوا بقى عشان آخر رمضان وليالي القدر كنتوا بتقولوا اللهم إني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني فيا رب تبقى سبب إن ربنا يعفو عني إن أنا أعفو عن جميع الناس تخلية وتحلية لازم تبقى في يومك في استعدادك علشان تبقى عامل التوازن ما بين الامور في تخليه وفي في نفس الوقت تحليه في انزع وازرع تشيل وتحط لازم الاثنين مع بعض كده تبقى متوازن وكده تحقق المعادله ايه كمان عشان نعمل المعادله وفي يومنا الرمضاني الرباني يومنا الرباني يبقى فيه التكامليه كلها لازم في يومي ده احقق معادله الايمان والعمران ايه الايمان والعمران لازم يبقى ليا حال مع ربنا سبحانه وتعالى وقربات اتقرب بيها لربنا سبحانه وتعالى فلازم يبقى عندي المعادله اللي هي فيها الظاهر والباطن لازم اراعي ان انا اعمل اعمال ظاهره ولازم اعمل اعمال باطنه لازم اتقرب لربنا النهارده بقربه تودد تحبب توكل عمل قلبي اتقرب به لربنا سبحانه وتعالى فلازم ده يبقى في يومي عشان يحقق الايمان طب ده يحصل ازاي يحصل ازاي ان انت تشغل قلبك ازاي اه انت محتاج تتعلم العلم ده اللي اسمه علم اعمال القلوب اعمال القلوب علشان دي اعظم من اعمال الابدان علشان الواحد ممكن يكون في قلبه من اليقين يكون في قلبه من معاني التوحيد من معاني الصبر والاحتساب الراجل ده بيصلي وده بيصلي والنبي بيخبر انه ما بينهما كما بين السماء والارض بسبب ايه اللي في قلب ده من الخشوع والخضوع والانكسار على ان ده صلى وصلاته صحيحه والفقهاء بيقولوا له صح مكتمله الشروط والاركان وده كمان عمل نفس الحكايه لكن ده قلبه كان مع ربنا فوق وده قلبه كان مشغول بالدنيا ما بينهما كما بين السماء والارض عشان كده شغل قلبك شغل قلبك واستشعر المعاني ما تمرش كده من غير ما استنى بس لو سمحت الآية عدت على قلبك سمعها قلبك قبل ما تسمعها لأذنك عيش الإحساس عيش معنى التقرب فيها أيوة اسمع كده الآيات وشوف بتوصل لك رسائل بتقول لك إيه ومعاني ايه وتفاعل معاها واستشعر جوها وفحواها وادي نفسك رسائل من خلالها كده قلبك يتحرك وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ولما تيجي تقرأ الآيات في تبارك ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع غسل شارب مش معايا ليه ليه غافل شارد لاهي وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا فسحقا لأصحاب السعير القلب اتحرك الآية هزت ألم يأتكم نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا يا لو أن في القلب حياة فتتعبد بقلبك بتعبد لما الآية نزل به الروح الأمين على قلبك قلبك يتحرك تلاقي في القلب الحياة المطلوبة تاخد الخطوة لربك سبحانه وتعالى تتغير تتغير ملامح الحياة تعمل التوازن قلبك بينبض وجوارحك بتشتغل الاتنين مع بعض انما انا مش عايزك زي اللي بيجري في المكان كل مرة اقول لك المثال ده اللي قاعد بينهج ينهج ينهج ينهج وهو ما خدش ولا خطوة اوعى تكون بتجري في مكانك اوعى سكة ربك عاملة زي عارفين الجراية اللي بيجري عليها الرياضيين سكة ربك كده ما ينفعش تقف على الجراية دي لو وقفت عليها تقع على ظهرك يتقطم رقبتك انما لازم تجري لازم تتحرك وكل ما بتتحرك كل ما انت بتتخفف وكل ما بتتخفف بتبقى الامور اتيسرت امامك ان امامكم عقبا عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون لازم تتخفف من المعاصي عشان قلبك يحس تعمل التوازن بين قلبك اللي بينبض بالإيمان وبيدوق طعم الإيمان وبيتلذذ بحلاوة الإيمان وجوارحك اللي بتجاهد لله تبارك وتعالى يبقى عندك التوازن ما بين القلب والجوارح وده يحقق لي منظومة الإيمان وعندي توازن ما بين الإيمان والعمران إيمان في القلوب إيمان يصدقه العمل وأعمال مطلوب تعملها تكون ليك بيها بصمة في الحياة لازم تبقى مسلم يحقق معنى أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين همتك عالية لازم تسيب بصمة في حياتك لازم تبقى سايب في كل مكان بصمة أنت في دراستك لازم تبقى الأول السنة دي لازم تبقى من المتفوقين في دراستك انت في شغلك لازم تحقق معنى اخلاق المسلمين في حياتك وفي سلوكياتك لازم تبقى مميز لازم تعمر في الارض واستعمركم فيها لازم تبقى المسلم المتكامل اللي فاهم الدنيا ماشية ازاي ويعرف يسيب فيها البطمة واللمسة ايمان وعمران لازم يبقى في توازن ما بين الثلاث حاجات اللي قلت لك عليها في اول درسنا قلت لك لازم يبقى عندك توازن في علاقتك بالله وتوازن في علاقتك بنفسك وتوازن في علاقتك بالناس ودي قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ادي التوازن ايه التوازن في معاملتك مع ربنا اتق الله اتق الله يعني اخاف ربنا اه بس لا ليه التقوى معنى اعلى من الخوف بس كل الناس فاهمه لما اقول لك يا اخي اتق الله يعني خاف ربنا لا مش بس يعني راقب ربنا يعني راقب ربنا في عملك الصالح وجوده يعني راعي ربنا وما تعملش العمل السيء ليه لان التقوى ان تكون على طاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله التقوى فيها معنيين معنى الخوف ومعنى الرجاء التقوى فيها ان حياتك كلها المفروض تبقى كده الحديث ده حديث رهيب حديث خطير فعابدون على الخليجيه قلنا المعاني دي في رمضان اللي فات وعملنا درس سميناه عباده حيثما كنت عباده حيثما كنت اللي هي عباده التقوى دي غريبه قوي تصدق لما ادخل الخلاء لازم ابقى متقي الله تصدق وانا نايم لازم ابقى متقي الله تصدق وانا مع زوجتي المفروض اتقي الله تصدق وانا مع اصحابي لازم اتقي الله تصدق وانا قاعد ساهي كده وانا قاعد لوحدي شارد كده تصدق لازم اتقي الله اتقي الله في خطراتي واتقي الله في معاملاتي واتقي الله في كل مكان اتواجد فيه اتقي الله حيثما كنت هو ده المطلوب منك في معاملتك لربك تعظم ربك تكبر ربك وما قدر الله حق قدره تعرف من هو ربك ولتكبر الله طيب وفي معاملتي مع نفسي بتظلم نفسك وأينا لم يظلم نفسه الصحابة لما أنزل الله عز وجل قوله في زمان الانفلات الأمني محتاجين الحديث داوي في زمان الانفلات الأمني لما أنزل الله تبارك وتعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال الصحابة وأينا لم يظلم نفسه مش قال الذين أمنوا ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم طب كلنا بنظلم نفسينا قال ليس ذلك إنما الظلم الشرك ألم تسمعوا لقول العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم الشاهد فيها ايه وايونا لم يظلم نفسه اه بتظلم نفسك بتظلم نفسك اكتر حاجه دي بالمعاصي محتاج معاها ايه واتبع السيئه الحسنه تمحوها تغيير جديد لمفهوم التوبه التوبه ندم صحيح واقلاع عن الذنب واصرار على عدم المعاوده ورد حقوق الناس بس مش ده بس اللي يحقق لي المعنى اللي يحقق لي المعنى اللي احنا محتاجين يحقق بيه الانسان المعادله دي انه يعمل ايه انه يتبع السيئة الحسنة ليمحوها اتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس رقم ثلاثة بقى احنا لسنا عشر دقايق يا شباب احنا لسه عشر دقايق يا شباب الله المستعان واتبع السيئة الحسنة تمحوها اللي هو في معاملتك مع نفسك ان انت على طول تعمل سيئة تعمل جنبها حسنة قال صلى الله عليه وسلم اذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلن بالعلن طب وفي معاملتك مع الناس عشان يبقى في توازن لازم الاخلاق وخالق الناس بخلق حسن شفت المنظومة دي المنظومة بتقول ايه مع ربنا في معاملتك بالله اتق الله في معاملتك لنفسك لازم ما تظلمش نفسك بالمعاصي تعمل القانون الايجابي التغييري لمفهوم التوبه فتعمل ايه جنب السيئه اللي عملتها تروح عامل حسنه جنبها عشان تمحوها ان الحسنات يذهبن يذهبن السيئات وفي معاملتك مع الخلق لازم تبقى منظومه الاخلاق البر حسن الخلق ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزله الصائم القائم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان الإيمان والحياء قرنا جميعا ويقول إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء لازم تتعامل في بذل المنظومة دي تعمل من خلال الكلام ده التوازن يبقى من هنا ناخد الخطوة وناخد السباق عرفنا التوازن يبقى في حياتنا ازاي وان في يومنا نحطه في اليوم نبرمج اليوم في ظل الحاجات دي هنصحح يومنا ازاي بالنوايا بالاحتساب بان انا اعرف في كل وقت واجب الوقت في وقت الضحى لازم اصلي وقت الضحى صلاة الضحى عشان صلاة الاوابين عشان عبد يصلي الي اربع ركعات اول النهار يكفيك اخره عشان صلاة الضحى دي بتعدل كأنك تصدقت عن كل المفاصل ال 360 مفصل اللي فيك فلازم تعمل ده في وقت الضحى وعندك في وقت صلاة الظهر عايزين نصلي قبلها أربع وبعدها أربع عشان يحرموا الله على النار قبل صلاة العصر في النوافل عايزين نصلي أربع ركعات عشان رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا عايزين في اليوم نصلي 12 ركعة نوافل علشان من صلى لله سنتي عشرة ركعة في في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة يبقى 12 ركعة قربة لله سبحانه وتعالى عايزين نكثر من الصيام عشان يباعد الله بيننا بكل يوم نصومه في زمان شعبان زمان الصيام اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصومه كله او اغلبه وكان بيكثر في الصيام فيه ويقول لانه شهر بترفع فيه الاعمال يا رب العالمين واحب ان يرفع عملي وانا صائم عايزين نكتر من الصيام وكل يوم هنصوم وهيباعد بيننا وبين النار سبعين خريف عايزين نبعد عن النار عايزين في اليوم والليلة نتصدق بالصدقة علشان الإنسان بيجي يوم القيامة في ظل صدقته وعشان الصدقة بتطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار وعشان صدقة السر تطفئ غضب الرب عايز في يومي يبقى فيه واجب الوقت دلوقتي ان انا اعمل ده دلوقتي انا لازم ارفع سماعه التليفون واكلم والدتي بل ازور والدتي ازور والدي اقبل ايده اقبل آه، رجله كمان لانه قربة لله تبارك وتعالى بالصلة قربة لله سبحانه وتعالى بالبر دلوقتي في قضاء حاجة مسلم لأن أمشي في حاجة أخي المسلم خير من أن أعتكف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي لازم يبقى ليا وقت مع القرآن وقت في تدبر القرآن دلوقتي لازم يبقى ليا وقت اجعله للدعوه الى الله عز وجل انا مش شغال داعيه ولا حاجه هتاخد بالقص ولزق تاخد مقاله او تاخد حديث تكتبه على الموبايل وتبعته forward لمجموعة الناس على اساس ي- تبعث الخير في الناس تذكرهم تاخد المقطع ده وتحطه في الموقع الفلاني او على المنتدى الفلاني او على صفحتك على الفيس تعمل شيء تحرك نفسك لله سبحانه وتعالى وتستبقي الخيرات عايزين نعمل بقى مشروع من دلوقتي الرجالة الرجالة الرجالة تشمر عن ساعد الجد علشان هنشتغل في المشروع الثاني المشروع الاولاني كان ختم القرآن كل اسبوع وده احنا شغالين فيه وهنكمل فيه على مدى الثلاث اسابيع في ناس هتتسابق وتعمل ثلاث ختمات لغايه رمضان في ناس هتجيب ختمه كويس جدا في ناس هتحاول انها تعلي من امكانياتها المهم تعلي رصيدك في قرايه القران المشروع الثاني بتاع الرجاله مشروع البراءتين انت متهم على ذمه قضيه النفاق قضيه النفاق انت ممكن تكون عندك خصلة من خصال النفاق اخاف تقابل بها رب العالمين عايزك دلوقتي تتخلص من ذلك بمشروع البراءة ايه مشروع البراءة قال صلى الله عليه وسلم يلا بقى ما احنا في سباق الملتزمين قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار الأخوات هيقولوا واحنا هنوصل ازاي هنوصل لهذا كيف اقول لكم الكلام ده للرجال وعايزين ان شاء الله تبارك وتعالى انت تحافظي على الصلاة في اول وقتها الصلاة تبقى في ايه في اول الوقت وتحتسبي هذا الاجر وما ذلك على الله بعزيز بس الرجاله بقى هيتكتب لهم ايه عايزين يشمروا من دلوقتي هم 200 خطوه ب 200 صلاه 200 صلاه يبلغونا ومن دلوقتي كده ان شاء الله رمضان كله يبقى معانا ان شاء الله 30 يوم كل صلاه تبقى في وقتها وورا الامام وتكبيره الاحرام وناخد كمان 10 ايام من شعبان نحقق هذا عايزين بس نستعد من دلوقتي على مدى ال 20 يوم دول ونحقق البراءتين ان شاء الله تبارك وتعالى يلا كلنا بقى نشمر عن ساعد الجد مفيش وقت مفيش وقت اصلا ان احنا نتغافل يلا بالله عليكم كل اللي معايا دلوقتي يقوم يقوم يتوضى ويصلي ركعتين الليله دي ويدعي ربنا سبحانه وتعالى ويقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أفضل الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه ما تنسوش المشاريع اللي اتكلمنا عليها فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا إنك